بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في اصحاح 8 من رسالة روميا واصحاح 8 في ملخص شرح الخلاص اللي بولس الرسول حب يعرضه في رسالة روميا في اول الرسالة ذكر لنا حالة الانسان بدون مسيح كيهودي أو كأممي الاثنين محكوم عليهم بالهلاك وبعدين قال لنا أن المسيح له لما كفارة عن خطايانا وخطايا العالم كله وبعدين قال لنا أن اليهود اللي كانوا شعب الله في الأول لانتمائهم لأبونا إبراهيم ما مشيوش على خطوات أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم تبرر بالإيمان هما ما عرفوش يؤمنوا قال لنا أن آدم دخل الخطية للعالم والخطية سرحت وانتشرت في جسم البشرية لغاية ما المسيح له المجد جه غلب الخطية بالفداء قال لنا أنه المعمودية ضرورية عشان فيها نندفن مع المسيح ونقوم معاه ونبدأ الحياة الجديدة وساعتها نعيش شبه المسيح مش شبه آدم وكأن أعضاءنا أصبحت أعضاء المسيح مش أعضاء إنسان عادي وقال لنا في إصحاح سبعة إن في صراع داخل الإنسان بين الصح والغلط بين الإنسان العتيق آدم القديم اللي بيشده للتراب وبين الإنسان الجديد المولود في المعمودية اللي بيشده للسماء وقال إن ده صراع عنيف ومستمر حتى إن الإنسان في وقت يعمل حاجات مش عاوز يعملها لكن قال لنا إنه مفيش دينونة على الإنسان اللي هيسلك بالروح مش بالجسد لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح واستفاض في شرح كلمة حسب الجسد وحسب الروح قال إن حسب الجسد دول ناس مشغولين باهتمامات جسدية مصيرهم الموت حسب الروح ليهم اهتمامات روحية نتيجتها فرح وسلام وحب قال لنا اهتمام الجسد عداوة لله لأن الإنسان الجسداني ما يعرفش يرضي ربنا بينما الإنسان الروحاني مشغول بكل وصايا ربنا قال لنا الإنسان الروحاني في روح الله ويترك لروح الله القيادة ينقاد بروح الله فيبقى بالحقيقة ده ابن ربنا بينما الإنسان الجسداني حتى لو جواه روح ربنا وما بيسمع لهاش يبقى ظل إنسان جسداني وما استفادش من سكن روح الله فيه وختم احنا في 8 17 بكلمة إن كنا أولادا أولاد لله يعني فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح إذا ملكوت السماوات ميراث برضو المعنى ده مهم ليه النهاردة في بدعة ماشية زي ما قلتها لكم قبل كده ماشية في الغرب بدعة منطقية لكن مش كتابية خالص تقول في ناس كويسة في كل دين وربنا هياخد الناس الكويسة من كل دين ومن كل أخلاق ويدخلهم الملكوت بتاعهم الكتاب قال غير كده قال ان الملكوت ملكوت ابن الله وقال ان احنا بناخد الملكوت كأولاد الله كورثة وقال ان احنا ما بنبقاش أولاد الله غير لما نؤمن بالمسيح ابن الله ونؤمن بالفداء اللي عمله ونتعمد ونمسك فيه ونعيش شبهه كل دي شروط عشان ندخل الملكوت إن كان واحد بمنطق بشري قال لا خسارة الناس اللي أخلاقها كويسة نقول له ده تفكير منطقي بس مش العقل هو اللي هيدخلنا السم مش ده اللي قاله المسيح ولما يكون في شخص تقي أو إنسان كويس ربنا بيكشف له الطريق المستقيم زي ما ظهرت في قصة بتاعة كرنيليوس في سفر الأعمال كرنيليوس ده كان راجل وثني أممي لكن يتقي الله الذي لا يعرفه ويصنع صدقات وراجل بتاع صوم وبتاع صدقة وراجل طيب حلو ربنا يبعت له ملاك يقول له ابعت هات هات بطرس يقول لك السكة ازاي والطريق ايه فاحنا نصلي ان ربنا يكشف نفسه لكل الاتقياء في كل في كل حته واحنا مسؤولين نقدم المسيح لكل العالم لكن عشان نغير تعاليم المسيح كده احنا بنقول المسيح مات بلا سبب لو كان كل واحد باخلاقه يوصل يبقى المسيح مات بلا سبب وتبقى المسيحية كلها ملهاش قيمة إلا مجموعة أخلاقيات يشترك فيها أي دين وأي فلسفة إنما المسيحية قبل ما تكون أخلاق هي عقيدة هي إيمانيات هي حقيقة معلنة أن الله ظهر في الجسد وفدانا وذهب يعد لنا مكانا ورسم لنا طريق الملكوت فإن كنا أولادا لله فإننا ورث ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا زي ما قال لنا آلامنا مع المسيح تدينا أمجاد مع المسيح قال لنا لو حسبتوا الآلام اللي بنتعرض لها في الزمن الحاضر في عمرنا على الأرض مقارنة بالمكاسب اللي ناخدها في السماء هي لا تقارن ولا تقاس يعني انت على الارض بتتوجع ساعة ساعات ايام شهور سنين تيجي ايه دي جنب ابدية فيها فرح وفيها راحة وفيها سعادة هنا عمر الإنسان يدوب في الأبدية يبقى نقطة في بحر يبقى ملوش حتى معيار لأن كل الآلام اللي بنقاسيها على الأرض إن كانت آلام اضطهاد إن كانت آلام أمراض إن كانت آلام أصوام وصلوات وأسهار كل ده في شو... في تعب التعب ده كله لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا اللي الحقيقة دي شغلاه ما يستكترش يتعب عشان ربنا أبد إنما إحنا بنستكتر نتعب ليه؟ لأن موضوع الأبدية مش شاغلنا والمجد العتيد أن يستعلم فينا ده موضوع بالنسبة لنا كلام نظري مش ماسكينه في إيدينا لأن إيماننا ضعيف فإحنا أولنا وآخرنا الدنيا دي وببصين على الكام سنة اللي عاوزين نعيشهم فعاوزين نرتاح فيهم بينما الإنسان الحكيم عارف كويس إن الكام سنة دول دي مقدمة لكتاب طويل لا ينتهي ملوش صفحة ملوش نهاية في الآخر أبدية سعيدة لا تنتهي إيه يعني لما تتعب شوية في الدنيا ثم أن ربنا يسوع المسيح له المجد لما جد الأرض ورانا طريق الآلام هو نفسه عاش متألم اتولد في مزود عاش فقير اشتغل بإيديه ثم صلب بكل ما تعنيه الكلمة من عذاب وبهدلة وآلام وبعدين بعد قيامته خلاص المجد الأبدي إلى الأبد إني أحسب ويا ريت كل واحد يعرف يحسب الحسبة دي إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه عاوز الواحد يحسبها صح ساعات الواحد ما بيحسبهاش صح ساعات نحسب العكس في ناس كتيرة تحسب أن أمجاد هذا العالم الحاضر أهم من أمجاد المجد العتيد أن يستعلن فيه واحد يقول لك أنت بتكلمني عن سما وعمر آخر وأبدية وأفتر لايف وأنا ما شفتش وما أعرفش أنا أعرف اليومين اللي أنا قاعد مفيش إيمان بقى ما هو بدون إيمان لا يمكن إرضاء يقول له خليني أعيش النهارده انا اعيش النهارده وارتاح النهارده واكسب النهارده وانبسط النهارده ودي فلسفه طلعوا بيها جماعه وثنيين اسمهم الرواقيين زمان قالوا فلناكل ونشرب لاننا غدا نموت احنا ما نعرفش بعد كده ولا نرى حقيقه اخرى شوفوا الايمان يفرق ازاي بقى اللي عنده ايمان عنده ثقه في حياه اخرى يقوم يشتغل لها من النهارده اللي ما عندوش ايمان كل اللي بنقوله كلام نظري ليه ان انا ما اعرفش ما اعرفش في ايه بكره طب ما المسيح قال لنا والمسيح جه وفتح لنا الباب والقديسين مشوا في السكه دي وورونا وكل يوم بيظهر لنا عجائب وفي اتصال بالعالم الاخر عشان يقول لنا ان دي حقيقة ومش كلامه بس لكن مين يصدق عاوزة ايمان اذا الحسبة دي عاوزة ايمان كل لما الواحد كان عنده ايمان بربنا وكلامه وبالابدية كان يحسبها صح في اغنياء قال عنهم المسيح اغبياء ليه لانه ما عرفوش يحسبوها صح يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون عمال تقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي كلي واشربي وافرحي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة يا غبي مين قال لك سنين عديدة ومين قال لك الفرح بالأكل والشرب هذه التي أعددتها لمن تكون أنت نسيت أهم حاجة لأن في حاجة أخرى مستنياك ما حضرتلهاش ولا حاجة إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا شوفوا برضو كلمة دقيقة دي مش المجد العتيد اللي هنتفرج عليه ده المجد العتيد اللي هيظهر يستعلن فينا احنا يعني احنا في السماء هيبقى فينا مجد كأنه مستخبي دلوقتي وينفجر أول ما يجي المسيح هذا المجد ما احنا من دلوقتي ولاد ربنا بس مش باين علينا كل العز بتاع ولاد ربنا كل مجد أولاد الله مش باين علينا لسه بسبب قيود الجسد وضغط الحاجة وآلام هذا الزمان إنما لما يجي اليوم الأخير يستعلن هذا المجد فينا شوفوا المسيح لو المجد حب يفرج تلاميذه عن هذا المجد فخدهم على جبل عالي و... وتمجد قصادهم وبقى يفرجهم على هذا المصير الابدي عاوز يقول لهم يلا بصوا على الصوره دي هي دي صورتكم في السماء منورين فرحانين مبتهجين لا تحتاجوا اكل ولا شرب ولا مرض ولا جوع ولا خطيه ولا اي حاجه فرجهم على عينه من السماء لدرجه بطرس يقول له خلينا كده على طول حلوه قوي الصوره دي جيد ارى ان نكون ها هنا فصوره المجد الابدي ربنا كشفها كده عينات لتلاميذه عشان يشتاقوا للسماء وبطرس في اخر حياته يقول لاولاده كده في رسالته الثانيه نحن كنا معه في الجبل المقدس وشفناه بعينينا وسمعنا الصوت جاي من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب احنا بنتبع خرافات مصنعة بل قد كنا معاينين عظمته احنا شفناه في مجده فبيقول محدش يشكككم ويقول لكم مفيش أبدية ومفيش مجد احنا شفناه بعينينا إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر من ضمن آلام الزمان الحاضر الوصية مؤلمة يعني عشان تسامح دي مكلفة نفسيا مكلفة عشان تنسى الإساءة وتحب عدوك دي مؤلمة أو تظهر على الأقل إنها مؤلمة عشان تدي بسخاء أكتر ما تاخد برضو فيها ألام عشان تريح الناس على حساب راحتك ما دي وصية برضو ألام عشان تخلي نفسك آخر واحد في الحساب وتبدي كل الناس على نفسك آلام عشان تمشي في قاموس المحبة التي لا تطلب ما لنفسها والتي تحتمل كل شيء والتي تصدق كل شيء والتي لا تحتد ولا تظن السوء شغلانة مؤلمة وصايا متعبة باب ضيق طب وماله إن كان الباب الضيق ده هيدخل على مجد عتيد أن يستعلم فينا ما نستحمل ما ياما صلبان وياما آلام وياما ضيقات وياما تجارب خلينا نحمل هذا الصليب لأن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس ما فيش مقارنة خلينا حكما لو آمنا بالمقارنة دي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله برضو الآية دي حيرت بعض الآباء انتظار الخليقة يا ترى يقصد الناس طب إذا كان يقصد الناس يعني إيه يتوقع استعلان الله أبناء الله خلونا ناخد المعنيين اللي اتقالوا المعنى الأولاني المباشر الخليقة بمعنى كل البشرية هيجي لها وقت هتتفرج على مجد أولاد الله يعني مش الناس اللي بره دول بيشتمونا ويهزقونا وشايفيننا احنا ناس غلابة ومش عارفين الحقيقة وماشيين غلط و... ماشي بس دول في يوم من الأيام يجي اللحظة اللي يشوفوا بنفسهم مجد أولاد الله المجد المختفي ده المكتوم جوانا يبان والخليقة كلها البشرية كلها عبر الأجيال اللي ضلت عن طريق ربنا تتوقع استعلان مجد أولاد الله يعني هتستنى لغاية ما تشوف أبناء الله ممجدين إنما أغلب الآباء قالوا الخليقة هنا بمعنى كمان الطبيعة طب والطبيعة إيه علاقتها بينا قالوا إن الطبيعة من ساعة ما الإنسان أخطأ هي نفسها الطبيعة تشوهت لما تقروا قصة سفر التكوين قصة الخلق ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله واداله سلطان على الطبيعة كلها وكانت الطبيعة كلها في خدمته ولما دخلت الخطية العالم الإنسان صورته تشوهت وبقى مكسوف من منظره وعاوز يستر على نفسه ودخلت العداوة بينه بين آدم وبين حواء والأكثر من كده الطبيعة قلبت عليه اللي كان يمشي وسط الحيوانات يسميها ويتسلط عليها بقى يخاف من الحيوانات واللي كانت الأرض والسماء بتخدم بتخدمه بقى مرة زلزال ومرة ريح ومرة رعد ومرة برق وهو إيه آدم غلبان وسط ده كله فالخليقة لم تعد في خدمة الإنسان كما يجب ده سبب الخطية برضه لكن هذه الخليقة هي أيضا تتوقع استعلان أبناء الله يعني مش احنا بس اللي مستنيين مجيء المسيح الخليقة كلها والطبيعة كلها مستنية مجيء المسيح عشان متى أعلن عن أولاد الله متى انتهى هذا الزمان تتغير الأرض إلى أرض جديدة وسماوات جديدة هذه فكرة الخليقة نفسها تتوقع يعني الطبيعة كلها هتتغير والمنظر كله هيختلف والسماء والأرض تزولان وتيجي سماء وأرض جديدة ما فيهاش المشاكل بتاعة الطبيعة اللي احنا فيها دلوقتي إذ أخضعت الخليقة للباطل أو للبطلة يعني إيه ما هي الخليقة بسبب عمايل آدم وكل آدم الخليقة نفسها, نفسها أخضعت للباطل يعني شوفوا مثلا بيدرسوا عوامل البيئة والتلوث البيئي والكلام ده يقولوا صحيح العالم ده أصبح مشوه وملوث وخضعت الخليقة كلها للباطل بسبب الحروب وبسبب حاجات كثيرة الإنسان بيعملها مؤذية للطبيعة بسبب خطايا الإنسان فخضعت الخليقة للباطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء يعني الخليقة أصلها ما اختارتش تمشي غلط الحيوانات والطبيعة ما عندهمش غلط وصح زينا إنما بسببنا احنا كبشر شوهنا طبيعة الكون كله إن كانت طبيعتنا كبشر تشوهت وأيضا علاقتنا بالطبيعة تشوهت من بعد الخطية ما بقاش عندنا حب للطبيعة واحترام للطبيعة وسلام مع الطبيعة إنما بقى عندنا عداوة مع كل حاجة مع نفسنا ومع اللي حوالينا ومع الطبيعة على الرجاء يعني ايه يعني كل ده الى حين كل ده وضعه مؤقت صحيح بقاله الاف السنين بس مش هيدوم مش ده اللي ربنا قصده لما خلق الدنيا ربنا خلق الدنيا اجمل من كده وربنا بيحضر السماء اجمل من كده بكتير لما تتصلح الدنيا كلها بمعنى الانسان يورث الملكوت حينئذ الخليقه كلها تتمجد يعني الطبيعة كلها تتغير من طبيعة ساقطة باطلة إلى طبيعة منتصرة جميلة تدوم في خدمة الإنسان إلى الأبد. على الرجاء يعني يظل أمامنا رجاء في الحياة الأفضل كبشر وكخلائق أخرى أيضا. لأن الخليقة نفسها أيضا هنا بيأكد أن الخليقة غير البشر دي اللي تؤكد التفسير. الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله يعني احنا كلنا في وضع مستعبدية احنا مذلولين من من عدو الخير ومن الشر اللي حوالينا والعالم كله يضيق بالخناقات وبالحروب وبالفساد وبالشر وبالأمراض وكل ده عاوزين حد يفك لنا الحصار ده كله فربنا بيبشرنا ويقول لنا في عتق في حرية في حياة أبدية مستنياكم ما فيهاش الكلام ده ما فيش أمراض ما فيش طبيعة بتهيج على الإنسان أبدا كله لخدمة الإنسان المنتصر في الآخر حرية مجد أولاد الله وده تعبير مهم برضه احنا قلنا ان احنا أولاد ربنا بس معلمنا بولس اشترط من كام آية كده أن الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله فقال لنا احنا واخدين البنوة صحيح بس مش أي حد يستاهل يبقى ابن ربنا اللي عايش بروح ربنا ده اللي يبقى صحيح ابن ربنا الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله هنا بيقول مجد أولاد الله طب احنا في مجد ولا مش في مجد احنا في مجد جزئي يعني ايه يعني احنا لسه ما تمتعناش بالمجد كله احنا خدنا البنوة وبقينا بناخد جسد ربنا ودمه والهيكل مفتوح قصاد عينينا بنشوف كده مجد ربنا وشنا في وشه وبقى ربنا يدينا قدرة أحيانا على معرفة الغيب أو على صنع المعجزات وبيكشف لنا حتى عن بعض أسراره كل دي امتيازات أولاد الله لكن ده كله لسه لسه المجد المجد ده في السماء المجد لسه مستنينا لما نبقى شبه المسيح في مجده فاحنا نتوقع مجد أولاد الله احنا بدأنا ندوقه من ساعة ما خدنا البنوة في المعمودية وكل ما الواحد فينا عاش بالروح كابن لله يبتدي يدوق أكتر وأكتر مجد أولاد الله يعني لما تقروا قصص القديسين تلاقيهم من كتر تقواهم وحياتهم الروحية انتصروا على الطبيعة وبقت الدنيا في خدمتهم وبقى عندهم مجد بصيص من المجد الأبدي سلطان على الطبيعة وسلطان على الأمراض ومعجزات ده عبارة عن إيه ده ده مجد أولاد الله بس مش كله لا المجد لسه قدام وهذا المجد له حرية فبيقول حرية مجد أولاد الله لأنك ربنا بيعاملنا كأولاده مش كعبيده ما زالت الحرية قضية هامة جدا مش معنى ان المسيح له المجد فدانا ومش معنى ان احنا تعمدنا وبقينا اولاد الله اننا فقدنا الحرية لا احنا لسه في حرية وعشان كده لسه بنغلط انما بقت فرصة دخولنا السماء اكبر والطريق الملكوت اوضح وسلطان الخطية اضعف فعندنا حرية نختار نروح السماء وحرية نتشبه بالمسيح والحرية تميزنا لأنها حرية الداخل مش حرية الخارج يعني إيه كلمة حرية دي أصلها مهمة في في اللاهوت أو في الكتاب لأن العالم بيتكلم عن حرية ظاهرية مزيفة يعني يقول لك إيه إحنا نمارس الجنس بحرية ونلبس بحرية وناكل بحرية وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه بحرية وفي الآخر الناس بتاكل بعض والناس بتكره بعض والإنسان مش سعيد لأن المسيح كشف أن الحرية دي مزيفة وقال لنا في يوحنا 8 كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية يعني أنت بتقول أنا بعمل اللي في مزاجي بس الحقيقة ده مش اللي في مزاجك ده أنت بتعمله غصب عنك لأن في صوت جواك بيقول لك اعمل وأنت مش قادر تقول له لأ وده اللي شرحه بولس لما قال في سبعة أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية بحس جوايا حاجة كده بتشدني للغلط يبقى اللي بيغلط ما قدرش يقول أنا حر إنما كل ما الإنسان فينا غلب نفسه وغلب خطيته وقاوم ناموس الخطية كل ما كان مستمتع بحرية مجد أولاد الله إذا الحرية مش معناه إنك تغلط براحتك أو تعمل كل اللي في مزاجك إنما الحرية عنوانها الحقيقي إنك تغلب شهواتك وإن لا محبة المال تحركك ولا محبة الكرامة ولا محبة الدنيا ولا أي شهوة في الدنيا تكون بت- بتحركك انت بتتحرك بروح ربنا هي دي الحرية الحقيقية الناس كلها عاوزة تتحرر من الخارج وكل شوية يطلع لنا موجة في العالم الغربي كلها بادعاءات الحرية وحقوق الإنسان وكلها مزيفة كلها تمثيلية هو أنت لما الواحد يطول شعره ولا يمشي حتى عريان هي دي الحرية وتحرر من إيه طيب وهو كده مرتاح ولا مبسوط مين قال دي كلها حاجات مزيفة تحرر من جوه لو تقدر تقدر ما تكرهش تقدر تغلب الكراهية اللي واكلة قلبك هي دي الحرية تقدر تدوس على الفلوس اللي شاغلة دماغك هي دي الحرية عشان كده المسيح يقول إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا بالحقيقة يعني في حرية حقيقية وفي حرية مزيفة اللي بيدخل على الادمان يقول لك انا حر انا هشرب انا حر ما هو انت حر بس بعد شويه ورينا شطارتك يا حر هتقدر تبطل مش قادر يبطل طب ليه لانه لم يعد حر انما هو ابتدى من باب واسع قوي انا حر وما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه آلاف وملايين من البشر ماشية من الباب الواسع تتشدق بالحرية وتقول احنا عايزين أحرار وفي الآخر مستعبدين للخطية أما الطريق الضيق اللي فيه الإيمان وفيه الحياة المقدسة وفيه وصية ربنا وفيه الانقياد بروح الله طريق ضيق صحيح بس يوصل لإيه حرية مجد أولاد الله حرية مجد أولاد الله بولس الرسول ده الحرية دي وده هو قال أقمع جسدي وأستعبده عشان مش هو اللي يستعبدني أنا اللي أستعبده لألا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا وبعدين بولس يتسجن من سجن لسجن ومن والي لوالي لحكمه لكن بولس السجين يقف مربوط قدام فيليكس الوالي الحر وبولس يتكلم فيرتعد فيليكس ايه اللي حاصل هو مين فيكو الحر لا الحر اللي من الداخل أقوى فبولس اللي مربطينه من بره والحرس حواليه أقوى كتير لأنه عنده حرية مجد أولاد الله أول ما بيتكلم عن البر والدينونة والتعفف الراجل بيترعش ليه؟ هو متربط من جوه بالخطايا والشهوات والخوف من بكرة والخوف من الموت والخوف من الدينونة كل دي حاجات مربطاه فأول ما لقى واحد بيتكلم بمنتهى السلاسة عن الطهارة والقداسة والدينونة ولقاء ربنا خاف لأنه مش حر حرية مجد أولاد الله عاوزين نتعلم ونعلم ولادنا إن لما الواحد فينا يقول أنا حر ما يتشطرش يقولها في الغلط أو في الصح يقولها من جوه الأول يسأل نفسه هو أنا حر من جوه ولا من بره سهل قوي تقول للدنيا كلها انا حر بس يلا شاطر قولها لنفسك قول للشياطين اللي بيلعبوا بينا انا حر ما تستعبدونيش لحاجه ما تمشيشون- ما تمشونيش في حاجه انا مش عاوزها كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء انا حر حريه مجد اولاد الله لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن بولس الفيلسوف يرى في الخليقة نظرة فلسفية فنية رائعة أن العالم ده بيتوجع كله تصوروا معايا البراكين والشجر والسماء والأرض وكل الزلازل ده نوع من المخاض المخاض بتاع الولادة آلام الولادة ده نوع من الأنين الطبيعة مش راضية على عالم الشر ومش قابلة الوضع اللي فيه الشيطان لسه مبرطع في الدنيا الخليقة نفسها تئن وتتمخض كأنه لسه المولود ما جاش ايه المولود الحياة الأبدية المولود المنتظر ملكوت السماوات ده اللي العالم كله مستنيه انما احنا ما زلنا في مرحلة المخاض والانين احنا تعبانين والدنيا كلها تعبانة ومفيش سلام حقيقي كامل في الدنيا إلا اللي دخلوا حطوا رجليهم في الملكوت الخليقة تأن وتتمخض معا إلى الآن وليس هكذا فقط مش بس الدنيا والطبيعة واللي بعاد عن ربنا بل نحن الذين لنا باكورة الروح احنا كمان اللي دقنا الروح القدس وأصبح لنا باكورة الروح كلمة باكورة يعني أول أطفى يعني خدنا الروح القدس أول ناس على اعتبار ده الجيل الأولاني في العهد الجديد جيل الآباء الرسل وجيل الكنيسة الأولى فبيقول إحنا اللي لينا باكورة الروح المفروض إحنا ما نط- ما نقنش لأننا خدنا الروح القدس ولا نتمخض يعني نسيب الكلام ده للأشرار اللي مش ضايقين سلام أو للعالم اللي اللي لسه ما انتصرش على الخطية يقول نحن أنفسنا الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا ليه؟ ودي تشرح لنا معنى مهم أوي متوقعين التبني فداء أجسادنا لأن واحد يقول إحنا خدنا الخلاص ولا لسه الحقيقة إحنا خدنا الخلاص ولسه بمعنى إيه المسيح فدانا طبعا محدش يختلف ان المسيح مات على الصليب عشان يرفع خطايانا ولما آمنا وتعمدنا صرفنا قوة هذا الغفران قوة هذا الفداء خدتها في المعمودية بالإيمان عشان تغفر خطاياي لكن ما زلت بئن لسه مش متحرر من الخطية لسه الشيطان بيغلبني ساعات لسه بضعف لسه الدنيا فيها هموم فيها أمراض فيها مشاكل فيها حوادث فيها خطية ما زلنا نأن في أنفسنا طب فاضل إيه ده أنت اديتنا كتير يا رب اديتنا سلطان على الخطية وغلبت لنا إبليس ورحت تحضر لنا السماء متوقعين التبني فداء أجسادنا تبني إيه تاني يا بولس احنا مش خدناها مش انت عمال تقول لنا انتوا بقيتوا اولاد وبدل بقيتوا اولاد الله بقيتوا ورثه والوارث يورث مع المسيح ويلا تشطروا عيشوا بالروح عشان تبقوا بالحقيقه اولاد الله امال التبني ايه اللي نتوقعه لا هو التبني اصله مراحل احنا خدنا التبني لما تعمدنا واتولدنا ولاده جديده وصرنا اولاد لله لكن هذا التبني لا نتمتع بكل صلاحياته طول ما احنا لسه فين في هذا الجسد الجسد ده تقيل وكثيف وضيق وما يديش فرصة للعظمة بتاعة أولاد الله تبان فبيقول احنا متوقعين التبني فداء أجسادنا يعني بخلع هذا الجسد ندوق التبني الصح ونتمتع بقى بمجد أولاد الله صح احنا دلوقتي بندوقها كده عينات بس إنما المجد كله والبنوة تبان جمالها لما ندخل السماء بدون هذا الجسد الضعيف الثقيل عشان كده الإنسان الروحي لما يقولوا له تقلع الجسد يقول يا ريت ويسموه خلع الجسد أو خلع الخيمة ما يزعلش بينما الإنسان الجسد الجسداني يبقى ماسك في جسده وخايف خالص من سيرة الموت ليه؟ أصل إيه هو كل يعني جسده طب روحك المحبوسة دي اللي عاوزة تنطلق في آية تقول أطلق من الحبس نفسي ده الر- الشخص الروحاني حاسس إن روحه محبوسة في جسد عاوزة تنطلق وتطير وتبقى في صحبة الملائكة وفي الفرح الأبدي وفي حرية مجد أولاد الله لكن الجسداني مش شايف ده كله ومش عايز ده كله فيبقى ماسك في جسده ومتربس ومثبت في الدنيا وخايف يخلع جسده لأنه ما ما جربهاش قبل كده فيقول متوقعين التبني في ده أجسادنا يبقى هنا التبني مقصود بيه متوقعين مجيء المسيح اللي معاه نخلع هذا الجسد الأرضي ونلبس بقى الجسد الممجد اللي نورث بيه الأبدين فداء أجسادنا هنا فداء أجسادنا يعني إيه؟ يعني هذا الجسد يفتدى بجسد ممجد يبقى للتراب بقى مكانه الطبيعي ويجي جسد ممجد نورث بيه الأبدية مع المسيح نقولها تاني الآية دي ليس هكذا فقط يعني مش الخليقة بس اللي بتئن وتتمخض بل نحن الذين لنا باكورة الروح احنا اللي خدنا الروح القدس وسبقنا الناس اللي حوالينا احنا كمان بنئن ولسه في خناقة جوانا ودي دي تؤكد ان احنا في سبعة قلنا ايه الصراع بين الصح والغلط حتى داخل الانسان الروحي موجود محدش يقدر يقول لا نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا عشان كده تلاحظوا إن الإنجيل كتير ما يتكلم عن السماء ولما تيجي سيرة السماء تبقى تبقى سيرة مفرحة ويشبهها المسيح بالعريس اللي جاي ياخد عروسته العروسة تبقى فرحانة قوي وهي مستنية العريس ويوحنا بعد ما يشوف السماء في الرؤية يقول له أمين تعال أيها الرب يسوع وبطرس الرسول يقول طالبين سرعة مجيء يوم الرب استعجلوا ربنا شوي قولوا له يلا يا رب بسرعة بقى وبولس يقول لي اشتهى أن أنطلق برضه يخرج من الجسد وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا كل ده اسمه متوقعين التبني فداء أجسادنا لأننا بالرجاء خلصنا تعبير دقيق قوي لأن خلصنا فعل ماضي بينما الرجاء دايما فعل مستقبل مش كده الرجاء يعني هوب هوب يعني انت مستني حاجة طب ازاي بيقول خلصنا وهي دي حاجة يعني المسيح عملها وبعدين بيقول بالرجاء يعني المسيح عمل اللي عليه وفدانا وذهب يعد لنا مكانا وعلى هذا الإيمان ننتظر استلام الأبدية نتوقع نرجو أن تتم القصة كاملة وندخل السماء ونفرح معها للأبد فبالرجاء خلصنا يعني نعيش الخلاص بالرجاء محدش فينا يقدر يقول خلصت مية في المية لا لسه جواك لسه انت عايش جوا الجسد لسه في حرب جواك لسه الشيطان عاوز يسرقك لآخر لحظة حاسب خاف على نفسك أيوة صحيح المسيح فداك محدش ينكر وأيوة صحيح خدت البنوة بالإيمان والمعمودية وأيوة صحيح الروح القدس ساكن فيك وعملك هيكل ويلا جاهد عشان تعيش بالروح عشان تبقى ابن ربنا وظل منتظر التبني فداء جسدك عشان كده يفضل الواحد يجاهد لآخر لحظة ويفضل عنده رجاء في دخول الملكوت لآخر لحظة لكن بالرجاء خلصنا يا ترى عندنا رجاء ولا لا يعني عندنا عشان ندخل السماء ولا مش عندنا مشغولين بالموضوع ولا مش مشغولين ده في عبرانيين بولس الرسول يقول الرجاء ده هو مرساة للنفس زي هلب كده بس بدل ما تنزله في البحر ربطته في السماء المركب لما تكون بقالها سنين أو شهور ماشية في البحر أول ما يرموا الهلب كل البحارة يحسوا بارتياح شديد جدا ليه؟ بدل الهلب مسك في الأرض بقينا في الأمان هي كلها إيه ساعات لغاية ما المركب بقى تخبط في الأرض توصل يعني لكن بدل الهلب مسك في الأرض خلاص فهو المرساة يعني الرجاء ده بيخلي البني آدم راسي وهادي وفرحان لأنه عارف أنه مسافر السماء إنما لو الفكرة دي مش في حياته والرجاء ده مش شغله يفضل طول عمره قلقان وخايف ومش مستقر ليس له مرساة للنفس إنما نحن بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء يعني إيه الرجاء المنظور ليس رجاء يعني طول ما أنت شايف الحاجة قصاد عينك ده ما ينفعش نسميه رجاء بمعنى الرجاء ما يتسماش رجاء غير لما تكون حاجة لسه ما حصلتش لسه مش عندك إنما لو عندك هترجوها في إيه واحد بيقول نفسي اشتري عربية طب لو عنده العربية هيقول نفسي ما هي عندك فالرجاء المنظور ليس رجاء يعني ما ننظره الآن ليس هو كل ما كنا نرجوه العز اللي احنا فيه النهاردة كنا بنكلم ربنا ونقول له أبانا الذي في السماوات ده عز إنما مش ده كل اللي احنا عاوزينه ده لسه فإننا الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا يعني كنا شايفين بعينينا طب امال بنتمنى ايه احنا بنتمنى اللي مش شايفينه لسه ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر يا ترى الايه دي اتفهمت ولا عدتها بسرعه انا ان كنا نرجو ما لسنا ننظره اننا نتوقعه بالصبر يعني احنا نرجو ابديه مش شايفينها بعينينا وعشان كده نفضل عايشين بالرجاء لاخر لحظه لاننا لم ننظر الرجاء بعيوننا ولكننا نتوقع الابديه بصبر وطول ما احنا مستنيين ندخل السماء بصبر هو ده اسمه رجاء ودي فضيله اسمها الرجاء ويقول الكتاب فرحين في الرجاء اللي عنده رجاء بيبقى فرحان شبهتها مره للاطفال لما قلت لهم طفل خلص مثلا الشهادة بتاعته ونجح وبعدين طلع رحلة كذا يوم وباباه وعده تاني يوم ما تنجح هجيب لك عجل فبقى وهو في الرحلة مع أصحابه بيقول لهم عندي عجل قالوا له لا مش عندك احنا كنا عندك من يومين ما كانش عندك قال لهم لا عندي عجل قالوا له مش عندك يقول لهم لا عندي عندك مش عندك قول لهم اصل ابويا موعدني تاني يوم انجح هيجيب لي عجله ففي عجله مستنياني في البيت هو ما شافهاش بعينه بس هو متاكد ليه اصل في وعد من ابوه فاننا ما لسنا ننظره نتوقعه بالصبر عشان كده بولس الرسول لما عرف الايمان قال تشبيه قال كلمه دقيقه قال الايمان هو الثقه بما يرجى ما هو نفس الفكر يبقى الرجاء هو توقع ما لسنا ننظره والإيمان هو الثقة فيما لسنا ننظره إيقان بأمور لا ترى لازم نصدق إن في سماء وفي فرح وفي أبدية أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن لو عندك رجاء هتعيش فرحان لو ما عندكش رجاء هتخسر كل حاجه فإننا بالرجاء خلصنا والرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظر الإنسان كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر طب يا رب إحنا ناس ضعف وعلى قد ما حواسنا بتقول لنا بنصدق حكاية الإيمان دي مش واخدين عليها إحنا بنتعامل بالنظر والسمع واللمس وناس محدودين فيقول ايه معلمنا بولس يشجعنا ويقول وكذلك الروح ايضا يعين ضعفتنا يعني ربنا عارف ان الايمان ده مش سهل على انسان عقلاني بيحسبها بدماغه وانسان بيشوف واللي بيشوفه بيقول شايفه واللي مش شايفه مش راضي يصدقه فيقول ربنا بروحه بيعيننا بيعين ضعفنا يسند الايمان بدون الروح القدس ما كانش فينا حد ممكن يصدق وبدون الروح القدس ما كانش فينا حد ممكن يستنى السام وبدون الروح القدس ما كانش فينا حد يقدر يصبر على الغلب والآلام والاضطهاد والتجارب لا إنما الروح يعين ضعفاتنا احنا ضعف فعلا احنا ضعف بسبب حواسنا وبسبب جسدنا البشري الإيمان صعب علينا أحيانا ان احنا نصدق حاجة مش شايفينها وماله ربنا عامل حسابه لدي كمان فالروح يعين ضعفاتنا طبعا هنا الروح مقصود بالروح القدس لأننا حتى لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق به كلمة عجيبة برضه ايه رأيكم ان احنا ساعات بنصلي مش عارفين بنصلي ازاي لسنا نعلم ما نصلي لأجل كما ينبغي ساعات الواحد يطلب حاجة ويزن فيها وما تكونش مصلحته هل تعلم ما تصلي لأجله كما ينبغي الحقيقة محدش فينا عارف مصلحته محدش فينا عارف خلاصه يمشي ازاي محدش عارف فينا أضمن طريق يمشي فيه ازاي ساعات نفضل نصر على طلبات معينة لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي يعني احنا مش شايفين كل حاجة لكن الروح نفسه يشفع فينا الروح القدس اللي بيقودنا دلوقتي اللي جوانا يخلينا نصلي ونطلب حاجات أحيانا ما كانتش تيجي على بالنا يعني يمكن الروح القدس يشغلك بخلاص جارك أو أخوك وتلاقي نفسك مشغول بالقضية دي يا رب رجع فلان يا رب ما تسيبش فلان يبعد عنك انت يعني ما انتش خادم ومحدش قال لك فلان ده ويمكن ما جاتش في بالك قبل كده ايه اللي حصل ما هو الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به يمكن تنفعل مع أذى أو كلمة أو آية قريتها وتفضل تطلب بإلحاح يا رب اديني حكمة يا رب اديني حكمة يا رب وانت عمرك ما انشغلت بالحاجات دي يوم ما كنت بتصلي تقول يا رب الصحة والولاد والنجاح والشهادة وال... وبعدين لا تعلم ما تصلي لأجل مين قال لك ان الحاجات دي هي اللي تدي الأبدية تلاقي جالك وقت مشغول قوي في طلب الحكمة أو بطلب التوبة أو بطلب تواضع أو بطلب السلام كل ده صوت الروح القدس اللي فيك يشفع فينا بأنات لا ينطق بها يعني شغل ربنا جوانا عجيب احنا ما نعرفش ربنا بيعمل فينا ايه بيصلح افكار وبيغير مشاعر وبيركزنا على حاجات وبينسينا حاجات وبيلهينا عن حاجات شغل ربنا جوانا ده الروح القدس ده ربنا فلما سكن جوانا مش هيسيبنا ابدا يعين ضعفاتنا حتى في الصلاه يشفع فينا بانات لا ينطق بها لدرجة القديسين الكبار يقولوا الواحد يجي له الوقت وهو بيصلي يسكت يسكت طب اسمها بيصلي ازاي يقول سكت لسانك ليتكلم قلبك ثم سكت قلبك ليتكلم الله يتكلم الله يعني الله يكلم نفسه يعني ايه يتكلم الله ما انا اللي واقف اصلي ايوه سيب الروح القدس بقى ايه يعزف بقى معزوفه كده جميله وانت قاعد تتفرج هو بيسوقك مشاعر وافكار واحاسيس وكلمات ويعزف عليك صلوه جميله كده زي ما عزف مع داوود ومع كل القديسين يشفع فينا بانات لا ينطق به برضه ممكن تحسها لما ربنا يديك تعزيات في صلاة أو فرح في صلاة أو دموع في صلاة تقول ده مش شغلي أنا ده لا دي مش صلاتي أنا ده ده أنا بارد وفاتر وبحرك لساني وكأني حجر إنما ده شغل الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به الروح القدس تكون بتصلي وحاسس إنك كويس وتفاجأ انه ابتدى يحرك مشاعرك ويتوبك ويفكرك بخطايا ويبكيك على خطيتك وي... وي... ويخليك تطلب الرحمة كل ده شغل الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح يعني ايه الروح القدس يشتغل جوه كويس وعارف ايه مصلحتك عارف ايه اللي يناسبك في المرحلة دي عارف ايه المطلوب دلوقتي فهو يكلم ربنا يقول له الهيكل اللي احنا فيه ده الراجل ده مشكلته انه اناني شوية ما بيعرفش يحب وسع قلبه يا رب ونسيه اناته ذاته وخلصنا من كبريائه الرب يفحص القلوب ويعلم ما هو اهتمام الروح فيلاقي الروح القدس في واحد عمال يكسر في ذاته واحد تاني عنده صغر نفس حاسس انه ما ينفعش ويائس الروح القدس عمال يرفع فيه ويقول له يا رب عزيه بكل بوعد منك شجعه بحبك خليه يعرف قد كده انت استحملت عشانه والروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها عجب العجاب ان ليك شفيع ساكن فيك مش براك ده انت الواحد لما يبقى فيه مشكله يروح لابونا يقول له ايه صلي لي لا ايه رايك قبل ما ابونا بيصلي لك الروح القدس الساكن فيك يشفع فيك وهو يعلم احتياجك اكتر من اي انسان في الدنيا لانه يعلم كل شيء نعمه كبيره قوي حصانه عظيمه جدا ان ربنا يامنا بسكنى روحه القدس فينا لكي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها لا ينطق بها يعني ما تعرفش تحدها ولا تعرف أولها من آخرها ولا تعرف اتجاهها لأن ده شغل ربنا جوه الإنسان لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين يعني إيه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين ممكن تضيف معنى تاني كمان أنه الروح القدس يحرك قلبنا لحاجات حسب مشيئة الله يعني بولس الرسول كان متعصب جدا ويهودي بس ما كانش الروح القدس بيشتغل معاه لما ابتدى يبقى إناء مختار ويسكن فيه الروح القدس بقى الروح القدس يحركه حسب مشيئة الله يقول له البلد الفلانية يقول له لا استنى عليها شوية قدام طب البلد دي أمشي منها أنا زهقت يقول له لا خليك فيها إيه اللي بيحصل حسب مشيئة الله الروح القدس بيحرك الإنسان على قد ما يسمع لصوت الروح القدس ويخضع ليه يشفع في القديسين بحسب مشيئة الله ويبتدي يوجه ويقول له ابعت رسالة دلوقتي لبتوع كلوس الرسائل اللي في ايدينا دلوقتي اتكتبت ازاي الروح القدس حسب مشيئة الله نطق بولس بالكلام العظيم ده نطقه عشان مش يبقى اللي بتوع روما بس يبقى لكل الأجيال قاموس للإيمان المسيحي تعمل الروح القدس يشفع في القديسين بحسب مشيئة الله لأنه تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ده عمل الروح القدس فالروح القدس يعلمنا نصلي ويحرك مشاعرنا للصلاة ويوجه رجلينا في اتجاهات معينة ويدبر أمورنا ويخطط لمستقبلنا الروحي ويصلح أمراضنا الروحية ويعمل كل حاجة هو ده الإنسان الروحاني اللي سايب حياته كلها في إيد الروح القدس طب وإيه اللي يحرك, يحرك الروح القدس الصلاة والصوم والكتاب والتناول والتوبة المستمرة لا تطفئ الروح لأن كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق به ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين ونحن نعلم هنقف عند الآية أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده أنا عاوز أسيبها لكم للتأمل ونبتدي بيها المرة